الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك أبدا شيئا إنك ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما زلنا مع قضية ولادة القلوب أسأل الله أن يرزق قلوبنا ولادة حقيقية ودائما أقول أيها الإخوة وقد سبق هذا الكلام معنا في أصول الوصول إلى الله تعالى أن الصراط مزلة مظلة لعلكم نسيتم الصراط مزلة مظلة بمعنى أن الصراط الذي نسير عليه إلى الله سبحانه وتعالى مزلة يعني تزل من عليه الأقدام مظلة فيه تفرعات كثيرة تضل من لم يتبين الصراط فقد تجد إنسانا يسير على الصراط سنين طويلة ثم فجأة يزل فيقع من على الصراط ويضل وتسوء خاتمته فيموت على غير الحق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الصراط مزلة مظلة رسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وحوله خطوط متعرجة قصيرة قال هذا صراطي وحوله سبل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فالصراط إذا سرت عليه يحتاج من شروطه أن تطالع دوما مواضع الأقدام ولذلك كان أكثر دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك الثبات على هذا الصراط لا بد أن تطالع كل فترة لتنظر هل أنت على الصراط أم أنك حدت عنه إن كثيرا منا قد يأخذه لاطمئنان لاطمئنان إلى الحق الذي يسير عليه إلى الفهم الذي يفهمه للدين وينسى ومع نسيانه وغفلته يضل عن الطريق ويصبح من أهل الباطل ولذلك يجب علينا دوما أن نتحسس مواقع الأقدام هل نحن ما زلنا على الصراط هل نحن ما زلنا فعلا على الصراط المستقيم أم أننا بدأنا نركن إلى الدنيا نميل إلى الباطل نلتفت عن الحق ننشغل عن الآخرة لابد دوما بصفة دائمة مستمرة أن نتفحص هل أقوالنا توافق الشرع هل أعمالنا توافق الشرع هل أفكارنا توافق الشرع هل تصرفاتنا توافق الشرع هل آمالنا لمستقبلنا في حياتنا يوافق الشرع أم أننا قد تحولنا إلى عبادة الهوى عن عبادة الله لابد من هذه الوقفة لابد أن تخذ في ليلتك هذه هذه الوقفة ولذلك جئت الليلة أعرض عليكم صراطا مستقيما هل من مسمر أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان يقول ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين يقول قاعدة في وصف طريق قريب قاعدة في وصف طريق قريب يوصل الى الاستقامة في الاقوال والاعمال والاحوال الله عنوان جميل صح ليتنا نجد يقول قاعدة في ذكر طريق يوصل الى الاستقامة في الاحوال والاقوال والاعمال ثم يقول وهي شيئان الطريق الموصل للاستقامة شيئان احدهما حراسة الخواطر وحفظها الخواطر اللهم انا نعوذ بك من خواطر السوء انني بحاجة وافعلها احيانا مع بعض اخواني او اولادي اسأله انت تفكر في ايه دلوقتي جاوب من غير ما تفكر هذه هي حراسة الخواطر انت تفكر في ايه دلوقتي تحتاج احيانا ان تتفرس فتجد نفسك تتفكر في خواطر عجيبة انا ايه اللي خلاني افكر التفكير ده لكننا مع شديد الاسف في الغفلة الشديدة التي نعيشها في هذه الايام لا نتفكر في خواطرنا قد تجد نفسك جلست على المكتب ساعة او ساعتين جالس واحدة بتفكر اذا دخلت عليك بعد هاتين الساعتين ها كنت بتفكر في ايه تقول لي فكرت في في حاجات كتير حاجات كتير زي ايه كده ها قول لي كنت بتفكر في ايه قول لي نص ساعة ربع ساعة خمس دقايق الدقيقتين اللي انا سبتك فيهم دول كنت بتفكر في ايه ها قول قول قول هل تجد فيما فكرت فيه شيئا تستحي منه اللي انت بتفكر فيه ده في حاجة تتكسف تقولها لي فالله احق ان تستحي منه حفظ الخواطر حفظ الخواطر هذه الخواطر اخطر شيء على الانسان اخطر شيء على الاطلاق ولذلك ابن القيم يقول ايه والحذر من اهمالها والاسترسال معها فان اصل الفساد كله من قبلها يجيء لانها من بذر الشيطان والنفس في ارض القلب لو جينا نتكلم عن الشباب الشباب الصغير بيفكر في ايه اتجوز دي لا لا لا دي لا لا لا دي فلانة فلانة فلانة قاعد تعرض امامه صور التفكير كده لا شكل دي لا هتبقى من دي لا هتبقى زي دي لا هتبقى ده موضوع الزواج موضوع العربيات هركب ايه دي لا لا لا لا دي طب هسكن فين طيب آه، هشتغل ايه احلام اليقظة بقى اللي ابن القيم سماها الاماني هي دي نفس المعنى نفس الطعم قريبة منه الاماني الاماني ركوب بحر الاماني من مفسدات القلب الخمسة ابن القيم يذكر ان للقلب خمس مفسدات اولها فضول المخالطة وثانيها بحر التمني والثالث التعلق بغير الله والرابع فضول النوم والخامس فضول الاكل خمسة سموم تفسد القلب منها ركوب بحر التمني قال وهذا البحر لا يركبه الا المفلسون من اهل العالم فالاماني رأس اموال المفلسين اللي قاعد يحلم احلام اليقظة ده راجل مفلس ما عندوش حاجة فلذلك بيحلم بيحلم تلاقيه يقول ايوه انا كده اكبر واكسب واعمل وبيحلم بيحلم احلام قاعد يحلم وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى وذكر انه من فعل الشيطان قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا وقال سبحانه وتعالى في المنافقين الذين ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور فصاروا في داخل العذاب قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني ولذلك كثير من الناس قال تعالى في ذم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب إلا أماني فكثير من المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا إلا الأماني يا عم ده ربنا غفور رحيم ده رحمته واسعة ده كريم قوي ده ربنا يعني انت ما تعرفش كرمه قد ايه لا لا، ده هيسهلها هيسهلها هيسهلها هي دي الامانية هو ده اللي يعرفه من دين ربنا لا يعلمون الكتاب الا الا امانية وانهم الا يظنون هذه هي الخواطر اللي بيبذرها الشيطان في القلب بذر الشيطان يبذرها في القلب اناني وخواطر قاعد يفكر وانا عايزك تظبط نفسك مرة وانت بتفكر قاعد فاضي كده لقيت نفسك سرحت امسك نفسك ها انت بتفكري في ايه وابدأ فكر في تفاصيل الخواطر دي لو عرضناها على ربنا ها يرضيه الخواطر دي ترضيه ولا ما ترضيش عشان كده ابن القيم بيقول ايه فاذا تمكن الشيطان من بدر الخواطر الرديئة في ارض القلب تعاهدها بسقيه مرة بعد اخرى حتى تصير ارادات ثم يسقيها حتى تصير عزائم ثم يسقيها حتى تثمر الاعمال ولذلك لا يستطيع دفعها اذا صبر عليها واحد بيفكر في جمع فلوس اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل واعمل وتيجي انت بعد كده بعد ما افكر فيها وثبتت في قلبه وبعد كده هم وبعد كده عذاب طب اعمل ايه طب اروح البنك طب اروح اتفق بدا يسعى لو جيت تقنعه ما تقدرش خلاص هو عزم لكن لو هي اصلا خاطره كان يقدر يشيلها من دماغه اسهل اعوذ بالله وتنتهي يفكر في فلانه او فلانه يفكر في اي معصيه من المعاصي اللهم تب على كل عاصي مسلم يا رب العالمين يقول ابن القيم ولا ريب ان دفع الخواطر ايسر من دفع الارادات والعزائم فيجد الانسان نفسه عاجزا او كالعاجز عن دفعها بعد ان صارت ارادة جازمة وهو المفرط اذ لم يدفعها وهي خاطر ضعيف كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في حطب يابس فلما تمكنت منه عجز عن اطفائها فان قلت ما الطريق الى حفظ الخواطر طب ازاي ابطل افكر في الحاجات دي ما الخواطر دي ممكن تبقى ايه تقعد تسترجع كده فيلم شفته اغنية سمعتها علاقة كنت فيها تسترجع معصية كنت بتعملها تسترجع غفلة كنت فيها الاسترجاع ده هو عبارة عن ايه برضه خواطر واحنا دايما قلنا ان هذا من علل التوبة من علل التوبة ايه من علل التوبة تذكر الذنب وتذكر حلاوة مواقعته زي ما قلنا ان كتير من الناس لما ياكل اكلة سمينة كده ويقعد يقول يا سلام لو سيجارة بقى هو في نفسه ما نطقش بس ادام خطر الخاطر ده يبقى يرجع للسجاير تاني لما يقعد بالليل كده فاضي ما وراش حاجه وقعد يتقلب مش جاي له نوم قام واقف في البلكونه شويه فقال شوف بقى ايام ما كانت في البيت معايا والتليفونات واحد كان الليل ده بي... بيفر كده ادام افتكرت كده يبقى هتبتلى بواحده ثانيه بكلمه اللهم عافنا ولا تبتلينا اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن الشاهد التفات القلب الى الذنب الفينه بعد الفينه وتذكر حلاوة مواقعته من علل توبة وهي هذه الخواطر الرديئة لان قل ده ما الطريق الى حفظ الخواطر ازاي بقى احفظ قلبي من الخواطر دي قلت اسباب عشرة اولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره الى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك سبحان الله كنت لسه مع اخ دلوقتي في محنة فبقول له انا عايزك الليله دي كده تناديه وتشتكي له وتطلب منه وتعيط له قال لي مكسوف منه قوي هي دي قلت له هي دي البدايه انك تبقى مستحي منه اذا شاف دي من قلبك هو هياخد بايدك ويدخلك عنده سبحانه وتعالى اهم حاجه انك تبقى ايه مكسوف منه انت لما تتخيل ان اللي انت بتعمله ده تتكشف ان ابوك يشوفه او امك او اختك او الشيخ فما بالك ان ربنا الله الكبير شايفه شايف قلبك وشايف همومك عارف اللي قلقني ايه عليك ان عنايته بيك كبيرة جدا ونعمه عليك كتيرة جدا وتدبيره ليك عظيم جدا وانت مشغول عنه بغيره مش له حق يغضب عليك سترك وكرمك واداك واغناك ولطف بيك وعافاك وصرف عنك ونداك ونصرك وياما حاول ناس ايذائك فحماك وحرسك من غير انت ما تعرف ولا بلغك وبعد كل ده انت مش مشغول بيه يطلع على قلبك يلاقيك مشغول بغيره هداك وتوبك وقبل توبتك ونجاك وصرف عنك فلانة وفلان وعرفك طريقه وسجدك بين ايديه وسمع دعائك واداك من غير ما تسأل وانت مشغول بغيره له حق يغضب فهي دي اول حاجة تخليك تدفع خواطر انك ما تفكرش الا فيه وهو ده اصل المسألة بقى مسألة دفع الخواطر ان انا بقول لك فضيله قلبك فضيله وقتك فضيله دماغك فضيله همومك فضيله مشاكلك ما يبقاش وراك الا ربنا وابدا مش هيضيعك سبحانه هي دي قضية حفظ الخواطر انك انت مش قضية انك تفضي وخلاص لا ده انت بتفضيله اول حاجة علمك باطلاع الله على قلبك لما تحس انه وانت بتزعم انك حبيبه بتقول انك بتحبه بتقول انك عايز ترضيه بتزعم بتدعي انك انت ماشي في طاعته طب فين وانت ما عندكش وقت ترضيه مشغول بغيره دماغك وقلبك كل ما يطلع هو على قلبك يلاقي قلبك ايه مشغول بغيره فاول سبيل لدفع الخواطر دي انك تعرف انه شايف قلبك قاري تفاصيل خواطرك عارف تفكيرك فيدفع كذلك للنقطة الثانية في العلاج حياؤك منه أحد السلف كان يناجي ربنا يقول إيه وسوءتاه منك وإن عفوت يقول وسوءتاه منك وإن غفرت زي ما يكون بيقول له يكسوف منك حتى لو عفوت عني ودخلتني جنة برضه مش قادر ارفع وشي وسوءتاه منك وان عفوت اه اللي انا عملته يعني وتعفو طب انا كده زاد حيائي منك والعلماء يقولوا الحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله انك تبقى شايف انك واقف قدامه كده شوف لما تبقى واقف قدام الله التالتة اجلالك له اللهم ارزقنا اجلالك في قلوبنا آه. انك تعظم ربنا في قلبك انك تحس بعظمة ربنا وللأسف الشديد ان اكثر المسلمين لا يعظمون الله كما ينبغي ما قدر الله حق قدره لكل العالمين لكن ضعف تعظيم الله في القلب هو السبب الأكبر لما أنت فيه من الغفلة يقول بعض السلف ليت أحدنا يعتني بقلبه كما يعتني بنعله شوف انت مهتم بجزمتك قد ايه بشرابك قد ايه ببيتك وشقتك قد ايه بفنلتك وقميصك قد ايه طب يا ترى اهتمامك بقلبك ودينك قد كده يا ترى ففين اجلال الله ان يشوف قلبك مش نظيف فين تعظيم الله ان يشوف قلبك مشغول بغيره فين تعظيم الله ان لو واحد قدم لك خدمة تدين له بالتوقير والاحترام والشكر للمنهار وربنا هو اللي انعم عليك بالشخص ده وما بتشكروش بالطريقة دي ولا بتحبه وتعمل حسابه زي كده اه لسه وجعاني وسوءتاه منك وان غفرت وسوءتاه منك وإن عفوت إجلالك لله أن يرى هذا في قلبك إن يلاقيك سبحانه وتعالى كل تفاصيل خواطرك ابنك ده هتعمل له إيه وبنتك دي هتعمل لها إيه ومراتك دي هتعمل لها إيه وصاحبك ده هتعمل له إيه ومفيش ربنا هتعمل له إيه ده الكلام ده في المباحات فما بالك لو اطلع فوجد قلبك بيهم بمعاصي السيئات هتعمل ايه إجلالك لله أربعة خوفك منه ما هم قالوا إيه العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة فإحنا لو ما لقناش عندك محبته وتعظيمه والحياء منه يبقى لازم يجيبك بإيه بالخوف بقى بالخوف بالعصاية أنا مش جاي بالراحة تعالى بالعصاية الخوف منه أن يطلع على قلبك فيخسف بك الأرض أن يطلع على قلبك فيسلب منك الايمان ان يطلع على قلبك فيحرمك التوفيق ان يطلع على قلبك فيصرف عنك التوبة ان يطلع على قلبك فيسلط عليك شياطين الانس والجن ان يطلع على قلبك فيتركك في الدنيا كالرعاع ان يسلب منك نعمة الهداية خاف واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لشديد فلذلك خاف منه بقى انه اداك واداك واداك ما منكش فايدة طب خد على دماغك كتير قلناها الاف المرات تعالى له بالراحة بدل ما يجيبك على وشك يجيبك رغم انفك وتقول للاخوة في رمضان لو احنا عشنا رمضان التلاتين يوم على عيش حاف ومية التلاتين يوم تفتكروا اخر رمضان نكون متنا لا قال بالعكس ده طبيا تلاقي الصحة احسن قلت طيب ما تاكل عيش حاف ومية النهاردة بمزاجك احسن ما يوكلهم لك رغم انفك ولا مش ممكن تبتلى بمرض يقولوا لك ممنوع تاكل اللي عيش حاف ومية اللهم عافينا ولا تبتلينا يا رب هقول ان احنا كل قتالنا عشان اللحمة والفراخ والفاكهة وال- والمنظرة طب ليه خليها عيش وميه وساعتها مش هنحتاج كتير من الدنيا ولا هنموت سبحان الله ملك ابن دينار يقول انا لي سنة اثنى عشر شهرا لم اذق لحما وانا ذا مالك ابن دينار ما نقص لحمي ولا دمي يقول انا بقالي 12 شهر ما اكلتش لحمه وزي ما انا اهو ما جراليش حاجه مالك ابن دينار برضه الشاهد ايه انك لو ما جيتلوش بالراحه هو عمال يصرف عنك الهموم ويبعد عنك دنيا ويبعد عنك انشغالات انت مصمم طب خد يرميك بالانشغالات خد مش انت عايز دنيا خد دنيا ايه ايه ايه عايز ايه تاني عايز فلوس خد فلوس وعايز شهرة خد شهرة وعايز معارف خد معارف وعايز عايز ايه جاه عايز تبقى ايه خد خد خد خد رماك من عينه عشان كده النقطة اللي بعد دي مباشرة ان تسقط من عينه تسقط من عين الله هو انت عنده دلوقتي عبده سبحان الملك سبحان الملك ابن رجب بيقول ايه ولله عناية خاصة بمن يحبه لما يحبك يعتني بيك عناية خاصة فتلاقيك تبقى انسان محترم قوي ودايما نقول خلي بالكم من النقطة دي معلش انا خايف لا تزعلوا مني ربنا يستر ان العالم اللي يشهد له العلماء بالعلم العالم اللي العلماء يقولوا اللي يقولوا عليه عالم والتاجر اللي التجار يقولوا عليه ده تاجر صح التجار المحترمين والمحترم اللي المحترمين يقولوا عليه المحترم اوعى تصدق الرعاع لما يقولوا محترم يبقى انت محترم لا لا مش دي مش دي الشهاده اللي تقبل لا ده عشان تبقى محترم فعلا ان حد يشهد لك تنفع شهادته يعني مين اللي يقول ان ده لعيب كوره وده مش لعيب اللي بيفهم في الكوره مين اللي يقول ان ده بيعرف يقرا صح قران وده ما بيعرفش الراجل اللي المجود هو اللي يقول فلذلك انك تسقط من عين الله يعني ما تبقاش انسان محترم فتلاقي كل الناس المحترمين بيزدروك ما يحترمكش وليه ده انا معايا فلوس اكتر منهم ده انا عندي مناصب اكتر منهم ده انا عندي معارف اكتر منهم ومين دول لا لا هي ما تتحسبش كده ما تتحسبش كده عشان كده انا دايما اقول اذا رأيت المؤمنين والمجرمين يحبونك جميعا فانت منافق لانك ترضي جميع الاطراف شرط اخلاصك ان يحبك المؤمنون ويكرهك الكافرون ويعاديك المجرمون ويعاديك الفساق لما تلاقي الفساق بيحبوك والمجرمين بيثنوا عليك خاف سقطت من عين الله خلي بالك انت في عينه ايه فهيجعلك في عين من يحبهم كذلك وصلت ولا لسه شويه هي كده لما يشوف خواطرك رديئه عمال تفكر في النساء والفلوس وال- والدنيا تسقط من عينه سبحانه وتعالى السادس بقى نمرة ستة إيثارك أن تساكن قلبك غير محبة الله يا جماعة أصل هو إحنا لينا قلب واحد اللهم أصلح قلوبنا ولا لينا كم قلب قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم ريحا حتى يري خير له من أن يمتلئ شعرا ففيه دليل على أن الجوف يمتلئ فالقلب يمتلئ ويتفرغ وعلى قدر ما يدخل في القلب من هم وإرادة وحب يخرج من القلب هم وإرادة وحب هو قلب واحد وما يستحملش كتير هو طاقته كام ميجا بايت طاقة القلب له حدود هذه الحدود يتملي اما يمتلي خلاص ما يقبلش وانقبل هيطلع من اللي فيه انتوا معايا ها خدت بالك ازاي فلذلك هذا القلب لو في حب ربنا ما يقبلش معاه حاجة تانية غيور غيور سبحانه وتعالى غيور ما يقبلش انك تحبه وتحب حد تاني معاه فلا يرضيه الا ان يستغرق حب الله كل طاقة قلبك على الحب يبقى لما تحب ربنا تحس ان قلبك مليان لمزاسه حب لله فلما يجي قلبك يحب حد تاني ما يقدرش فيحبه لله تحبه ايه لله امك وابوك لله زوجتك ولادك لله اصحابك لله شيخ بيعلمك لله فلوس لله ما تحبش الا بالله لما قلبك يمتلي حب لله اما اذا كان قلبك ناقص هيحب حاجات تانية فيطلع منه حب الله فدي ايثارك ان تساكن قلبك غير محبته كنت لسه بقول احنا جايين معنى اللهم آثرنا ها؟ ولا تؤثر علينا يعني ايه آثرنا ولا تؤثر علينا عارف ان انا اوثرك بان اديك الورق ده يعني ايه اديتك انت وما اديتش التاني هي دي الايثار فيا رب آثرنا ولا تؤثر علينا يعني يا رب ادينا قبل ما تدي غيرنا اكتر مما اديت غيرنا احسن مما اديت غيرنا اثرنا ولا تؤثر علينا ولن يؤثرك الله الا اذا اثرته الجزاء اه من جنس العمل لما تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك هي دي معادله تؤثره على ما سواه يؤثرك على ما سواك والجزاء من جنس العمل يقول الشيخ ايثارك ان تساكن قلبك غير محبته السادس والسابع بقى خشيتك ان تتوالد تلك الخواطر ويشتعر شرارها فتأكل الايمان ومحبة الله من القلب فتذهب به جملة وانت لا تشعر الخوف من دي ان ال- ال- الحاجات دي تدخل قلبك وتملى القلب ودي كلها ناس تقوم تاكل الايمان الايمان يتآكل ولنا شريط لطيف اسمه اه وضاع الايمان اللهم ثبت الايمان في قلوبنا بشرح في حديث ينام الرجل النوم فتقبض الامانه من قلبه وفي روايه فتنزع الامانه والامانه هنا بمعنى الايمان فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتنزع الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل المجد الحديث حتى يقال للرجل ما أضافه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان الإيمان بيتآكل بيتسحب بينزع والخطر إن سلب منك شوية إيمان وما درتش في الشريط آه كده بوجع آه ممن يسلب إيمانه وهو لا يتوجع ولا يشعر عمال الايمان يتاخد منك وانت ولا انت هنا مش دريان فاول ما ينزع وما تدراش يحصل ايه ينزع ده مش دريان لو تودعت يديك يرجعه لك تاني لو صحيت الخوف انك تبقى نايم وعمال الايمان ينزع منك حته حته وانت مش دريان هو ده خوف ان الخواطر دي تتوالد اصل مصيبه الخواطر دي ما بتقفش عند حد بتعمل ايه اه بتتكاثر خاطرة يبقوا اتنين يبقوا اربعة يبقوا تمانية يبقوا ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين ميتين ستة وخمسين خمسمية كده تتوالد وتتكاثر الخواطر واللي مجرب عارف الموضوع اللي بقولك عليه ده خواطر تكتب تكتب تكتب ولذلك اللي يسيب نفسه مع الخواطر ما يلاقيش وقت يعمل حاجة تانية يقول لمراته سيبوني شوية دلوقتي بس عشان انا بفكر فكر في ايه ما بيفكرش في حاجه هو سرحان وخلاص في في الطراوه في الهوى في الغلط ويستلذ بكده والعياذ بالله ان تتوالد الخواطر فتاكل الايمان اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اللي بعدها ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزله الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به تعلم ان كل خاطره حبه في فخ منصوب لصيدك وانت لا تشعر وانت قاعد فاضي والشيطان عايز يلعبك قلت لكم قبل كده الخطر ان الشيطان فنان راجل الشيطان ده قاعد يرسم خطط عشان يضيعك فيروح رميلك دي زي ما نقول كده حبه في فخ منصوب يرمي لك الفكره دي اه فكره كل ما افتكرها اضحك دي كنا قعدنا في المطار كده آه، يجي 7 8 10 12 ساعه فكان معانا اخ احنا قاعدين كل واحد بقى يشتغل في الذكر قران مش عارف ايه فيجي في وسط القعده كده يقول لي عندي فكره ايه ناكل زولك الشيطان بيلقي له هو كل شويه يقول نفس الفكره بيضحك يعني لكن هي دي الشيطان يلقي زي كده تلاقي نفسك عندي فكره ايه نخرج نتفسح نصيف ندخل على الانترنت عندي فكره نفتح التليفون نفتح التلفزيون مش عارف عندي فكرة نعمل حمام سباحة في البيت اه عندي فكرة نعمل فكرة ايه بس يا عم ارحمنا ده بيقول الشيطان كان لسه السواق واحنا جايين بيقول اللهم اخزيك يا سوسو بيدلعوا هي دي المأساة الشيطان عمال يرمي لك ايه وانت تقول ايه اه فكرة اه اه ايه يا عم افهم كل دي افكار عايز يصطادك يصطادك ويا ما اصطادك في حتة ورجعت تضحك تقول يا شوف اصطادني فين الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدق الله الكريم العظيم حين يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اللهم نجنا من كيد الشيطان آه خطير خطير فلذلك اوعى يصطادك خليك صاحب واعرف ان كل الافكار اللي بيرميها لك دي دي ايه فخ عشان يصطادك ثم ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبة والانابة اصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه واستوطن مكانه خواطر دي ما تجتمعش مع خواطر ايمان اصل القاعد يفكر انا عندي صدقه اوديها فين واللي بيفكر انا عايز اصلي ركعتين بس يبقوا امتع ركعتين صليتهم في حياتي اعملهم ازاي وانا عندي فكرة ان انا اصوم شهر الصيف ده عشان ربنا يرحمني وانا عندي فكرة ان انا آه، ازاي اثبت ان انا بحب ربنا اثبتها ازاي دي الافكار دي يجي فيها نسوان يجي معاها فلوس مش ممكن الا اذا ضحك عليك الشيطان بقى ودخل فيها دنيا لكفتها واصطادك اوعى فلذلك لا تجتمع خواطر المعاصي وخواطر الايمان في قلب واحد عشان انت ليك قلب واحد يا يفكر صح يا يفكر غلط لكن غلط وصح في وقت واحد لا يمكن ما يحصلش ثم ان تعلم ان تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص فلا يجد إليه سبيلا قلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد العاشر وهي الأخيرة أن يعلم أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي إلا الندامة والخزي هذه النقطة الأولى في طريق قريب موصل إلى الاستقامة النقطة الأولى حفظ الخواطر النقطة الثانية صدق التأهب للقاء الله احنا قلنا طريق قريب موصل إلى الاستقامة في نقطتين النقطة الأولى حفظ الخواطر اثنين صدق التأهب للقاء الله انك تبقى جاهز تموت دلوقتي جاهز جاهز تموت دلوقتي كنت زمان عملت فيلم في قاعدة كده ان انت لو قاعد دلوقتي في البيت والباب خبط قلت مين قال لك انا رسول الله افتح هتقول له دقيقة واحدة عشان اشيل الصور دي بتاع روميو وجوليت طب دقيقة واحدة عشان اشيل التلفزيون من البيت طب دقيقة واحدة هتخبي ايه ولا ايه صح كده ولا هتدخل النبي على طول لو دخل وشاف الحاجات دي يزعل منك صلى الله عليه وسلم فهي دي انت جاهز انك تموت دلوقتي ولا بس في مشكلة هنا اخلصها عندي قرشين حرام اتخلص منهم عندي في علاقة حرام اتوب منها عندي في كلمتين حرام بس اخلصهم عندي في مشاكل ايمانية اظبطها عندي في عقائد شركية انظفها عندي عندك ايه طب هتخلص الموال ده امتى صدق التأهب للقاء الله انك تبقى جاهز دايما انك تقابل ربنا جاهز لا والله مش جاهز اوعى تضحك على نفسك وتني خدع انا النهارده كنت بعد لهم المسج بيقول ايه انما هم ثلاثه السابقون المقربون والابرار اصحاب اليمين واصحاب الشمال فمن ايهم انت ليتك تفهم اهم حاجه في الموضوع ايه اه اصل واحد هيتسرع ويقول ما تقولش حاجه افهم الاول قبل ما تتكلم انا عايزك تفهم انت مين وهو مين تبقى عارفه الله وعارف نفسك انت عارف هتقابل مين انت عارف انت شكلك ايه انت عارف ان ماضيك شكله ايه انت عارف انت بتسابق مين بتسابق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بتسابق ابو الدرداء وابو ذر وانس ومعاذ دول على خط سباق واحد طب انت فين وهم فين وتقول لي جاهز في ناس دلوقتي كانوا يقول جاهز عايز اموت لا انت مخدوع ليتك تفهم انت مجنون لو قلت جاهز دلوقتي اجهز اجهز يا ابني الاول يبقى الطريق القريب الموصل للاستقامة هننظف دماغنا وننظف قلوبنا وننظف احوالنا ان احنا ما نفكرش الا في ربنا دي نمرة واحد نمرة اتنين صدق وتأهب للقائل لا ان انا ابدأ اصدق في التجهيز قلت لكم المرة اللي فاتت الراجل اللي كان بيعمل الفيلا ها المقبض بتاع الباب من ايطاليا والقعده بتاع الحمام من اسبانيا والباركيه من ايه من اه من, من السويد اه وال لازم يا ترى احنا بنعمل كده للاخره يعني لما نيجي نعمل الاخره بنظبطها كده في المقبض والقعده وال والارضيه ولا اي حاجه وخلاص بتظبط صلاتك كده الصلاه نفسها واقف تظبطها كده يعني وانت واقف في القيام هو ده قيام ينفع قدام ربنا الركوع هو ده ركوع واحد واقف قدام ربنا بيميل ربنا السجود هي دي سجدة مقرب فيها من ربنا هو ده تسبيح الله بيسمعه وتقول لي جاهز عايزين نظبط صدق التأهب للقاء الله ابن القيم يقول ايه صدق التأهب للقاء الله من انفع ما للعبد وابلغه في حصول استقامته احنا كده طولنا ولا لسه طب صلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول القيم صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله وصار حب الله وايثار مرضاته اعلى همته بالعلامه في صدق التاهب سبحان الله كلمه كنت بقولها زمان قلتها كتير قوي قوي الاف المرات بس شكلي كده مبطلها بقى لي مده الامام احمد لما كان ماشي رايح صلاة الجمعة وانقطع شسع نعله فقال له احد تلاميذه لو جئناك بنعلين خيرا من هذين قال يا بني انما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وانها ايام قلائل قال له يا عم جزمتي ايه ده كلها يومين ونموت وندخل الجنة خلينا نمشي محفيين وخلاص هو ده المعنى ان انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها خلاص ابو بكر الصديق لما قالوا له ناتي بثوبين جديدين نكفنك فيهما قال الحي اولى بالجديد كفنوني في ثوبي اللذين اموت فيهما الله قطعت نفسه عن الدنيا خلاص والله يا جماعه انا اليومين دول قعدت مع ناس من اللي هم كبار في الدنيا عندهم فلوس كتير بقول له في الاخر قال لي من الاخر ملهاش لازمه من الاخر ايه بس بعد ايه بعد ما ضيع عمره في الدنيا بعد ما ضيع شبابه وصحته ودينه وعيلته وكل حاجه والاخر بيقول اكتشفت في الاخر ايه ملهاش لازمه تفتكر ربنا يقبلني اتمنى ان ربنا يقبلك ولو جيت له بصدق يقبلك ولكن الصدق عزيز ابن الجوزي ابن الجوزي بيقول انما يتعثر من لم يخلص وانما يمتنع الاخلاص ممن لا يراد فصل ولا عجباني صلاتكم على النبي دي صلى الله عليه واله وسلم يقول انما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد يتعثر من لم يخلص عمال تقوم وتقع كل ما تمشي شوية ربنا تقع وتقوم تمشي شوية وتقع ونعيد من جديد وتقع مشيت شوية وقعت في البيت ومشيت شوية وقعت في الدنيا ومشيت شوية والفلوس ومشيت شوية في الكذب ومشيت شوية وفي النفاق عمال تقوم وتقع بتقع ليه لأنك مش مخلص طب نفسي أخلص لو أرادك لهيئك مش عايزك مش عايزك طب يعوزني ازاي قال لك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قلوبهم فانت لما تجيله يريدك لكن انت مش مخلص فلا يريدك عشان كده بقول لك الراجل اللي جاي لربنا بقى بعد ستين سنة حج وجاي يقول يا رب انا جيت يقبل سبحانه وتعالى كريم ولا لا بس لو هو ايه صادق والصدق في الحالة دي اه صعب عزيز صعب ليه ذنوبه بتلعبه ذنوبه بتلعبه في الوقت ده بقى لما يبقى جاي ما بيستنوش يقول لي نفسي يوم يعدي نضيف لازم كل يوم تطلع لي بلوه من تحت الارض من البلاوي القديمه هي كده الماضي مؤلم فخليك نضيف اللهم طهر قلوبنا صدق الاستعداد للقاء الله عز وجل من انفع ما للعبد ومن استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا عن الدنيا وما فيها ومطالبها عايز ايه ولا حاجه نفسك في ايه الا ان يرضى عني ربي وايه كمان بس طب الفلوس والشركة والمصنع وال... والناس والزوجة والولاد لا لا لا لا. بس يرضى عني وما طالبها كل يوم يكتبوا كشف الطلبات تبص في الكشف ما تلاقيش فيه الجنة عايزين نحط الجنة في كشف الطلبات اللهم ارزقنا الجنة يا رب تبقى مطلب رئيسي تبقى مطلب أساسي فخمدت من نفسه نيران الشهوات الاكل ايه اللي موجود تلبس ايه اي حاجة هتنام فين في اي حتة خمدت من نفسه نيران الشهوات الشهوات المولعة دي المتأججة خمدت خمدت من نفسه نيران الشهوات واخبت قلبه الى الله اللهم ارزقنا الاخبات قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أربع صفات للمخبتين اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين وكلمة الإخبات كلمة حلوة قوي وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلت لك كتير قلبك بيرفرف لما تبقى جاي لربنا هي دي وانت رايح تصلي قلبك بيرفرف وانت قاعد تقرا في المصحف قلبك بيرفرف وانت قاعد في خلوه تذكر الله تقول اذكار الصباح والمساء قلبك بيرفرف هي دي المخبتين والصابرين على ما اصابهم كان في القران كان الله سبحانه وتعالى يشير الى ان هؤلاء مصابون دائما بابتلاء اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب اه مبتلى بس صابر الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مهمة جدا حتة الصلاة مهمة جدا حتة الصلاة كنت بصلي مع بعض الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد لما يسجد يمد جسمه كده فبعد ما خلصنا صلاة الراجل زعلان جدا ايه اللي انت بتعمله ده قلت له حديث متفق عليه كنا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي بين ضبعيه انت سمعت الحديث ده قبل كده قال لي لا قلت طيب تبقى الناس تسأل عشان تتعلم مش تنكر بجهل نتعلم كنا نأوي يعني ايه نأوي ها بنشفق على رسول الله كان بيصعب علينا من شدة ما يجافي بين ضبعيه ضبعيه اللي هي العضد والجنب فالرسول ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد كان بيبعد ساقيه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه وعضديه عن جنبيه وذخره عن صدره يبقى وهو ساجد كل حتة لوحدها يقول لك حتى لو ان عنزا ارادت ان تمر تحته مر لحظة السجود كده هي دي المقيم الصلاة يا جماعة لسه ما صليناش صح لازم يبقى عندنا تدقيق في الصلاة بنصلي ازاي اكثر الناس لازق كعانه في بطنه وهو ساجد ايه اللي انت بتعمله ده هو ده سجود قول له تفرق ايه دي من دي لا تفرق تفرق ذل وتفرق حب وتفرق تعب ساجد لله الشاهد والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ابن القيم بيقول وأما لذة النفقة حال الإخلاص فلا يطاولها الوصف اللي بينفق لربنا بس بإيه بإخلاص حاجة تفوق الو- ما تتوصفش بقى الحلاوة ولذة الإيمان في هذا الإنفاق السعادة سعادة المعطي أكثر من سعادة الآخر سبحان الله العظيم يعني قلت لكم ان في سائله مسكينه تحمل طفل يا بنتي خدي دول وارجعي ساعه ما نظرت في الفلوس لقيتها 20 جنيه كان قلبها هيقف من الفرح طب يبقى انت فرحتك قد ايه فرحه ربنا بيك قد ايه سبحان الملك الشاهد انه واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله يبقى الله مرادك وغايتك سبحانه وتعالى ابن القيم يقول ايه واستحدثت همة اخرى وعلوما اخر وولد ولادة اخرى شفت احنا جايين منين بقى ده جاية من مصر دي عشان نوصل الحتة دي قال لك وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال أوله حفظ الخواطر وتانيه صدق التأهب للقاء الله يوصل ليه تتولد يتولد لك قلب جديد جديد نوفي على ال zero standard قلب جديد حقيقي ابن القيم هنا بيقول ولادة ايه حقيقية مش ولادة معنوية مش كلام صوري لا لا لا لا هيتولد فعلا ولادة حقيقية هيتولد قلبك المخنوق قلبك المحبوس المأسور قلبك المتكتف قلبك المتغلف هيتولد هيتولد ولادة حقيقية هيخرج هيخرج فعلا من رحم من مشيمة هيخرج قلبك خروج حقيقي فعلي لما تقفل دماغك ما تفكرش الا في ربنا وتستعد انك تقابله دلوقتي حالا تسمع كلام ابن القيم تاني يقول ايه يقول ويولد قلبه ولادة اخرى تكون نسبة قلبه فيها الى الدار الاخرة كنسبة جسمه الى هذه الدار بعد ان كان في بطن امه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن امه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الاخره فخروج قلبه عن نفسه بارزا الى الدار الاخره كخروج جسمه عن بطن امه بارزا الى هذه الدار يبقى زي ما كنت جنين في بطن امك وكان بطن امك حجاب ليك عن الدنيا وانت الطفل في بطن امه شايف دنيا يعرف حاجة لا بيسمع ولا بيعرف حاجة ولا شايف خالص نهائي لما يخرج للدنيا يشوف ويسمع ده حتى بتمضي عليه فترة اظن 21 يوم لحد ما يشوف ويسمع مدة على ما يشوف ويسمع فلما اتولد بدأ يشوف ويسمع كذلك القلب لما يتولد يبدأ يشوف ويسمع بس يتولد حقيقة بعد ما كانت النفس حجاب وزي ما قلنا هم ثلاثة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فكذلك ولادة القلب حقيقة من ظلمات ثلاث النفس والطبع والهوى النفس والطبع والهوى فيولد قلبه ولادة حقيقية قال ابن القيم ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبيس أو كيف يولد القلب لذا لم تكن لهم همة إليها ولا عزيمة إذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه هو مش عارف ولا مصدق زي ما بقولها دايما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ختم القرآن في ايه في ركعة القرآن كله الثلاثين جزء أراهم في ايه في ركعة واحدة فبعض الناس مش متصور مش ممكن ما مش هيحصل ادام مش متصور ما ايه ما يعملهاش مش مصدق ما, ي... ما يقدرش يعملها ما يقدرش يعملها انت محتاج الاول انك تصدق ونمرة اتنين تتصور وبعدين تنفذ لكن اللي مش مصدق مش هيعمل ولا المتصورها هيعملها ولذلك كثيرين جدا يعني حدثني انا شخصيا عشرات انهم عملوها نقام الليل بركعة واحدة بالقرآن كله والله في عصرنا موجودة وعايز تشوف تعال اوريك وبمنتهى البساطة في رمضان الفائت وفي روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في اول رمضان ختم القرآن كله في ركعة واحدة من بعد صلاة العشاء الى قبل الفجر بنصف ساعة او اربعين دقيقة في ركعة واحدة في الروضة شاهد يا اخوة ان الامر ده محتاج ان احنا نتصوره نصدقه قبل ما نشرع فيه احنا كل موضوعنا ولادة القلوب وكل اللي فات ده احنا بنمهد قلبك عشان يتولد فاول سبيل لهذا التمهيد انك تصدق ممكن قلبي يتولد ايوه ولادة جديدة نعم ويبقى لك قلب جديد ايوه بدل القلب اللي اتقطع من المعاصي اتمزع من الهموم توسخ من الدنيا يتولد قلب جديد وشوف بقى لما يبقى قلبك طفل الطفل يعرف يحقد يعرف يحسد يعرف يشتم الطفل بيقعد كام سنة ما يعرفش يتكلم الطفل بيشيل هم هو ده القلب الجديد ما يبقى قلبك طفل بريء كما ولدته امه يقول ابن القيم ولكن اذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم انه لم يولد قلبه بعد والمقصود ان صدق التأهب للقاء الله بعد حفظ الخواطر هو الطريق الى الله حفظ الخواطر صدق التأهب قلب جديد هتبدأ تمشي ربنا هتبدأ تمشي في طريق الجنة الصح كما ينبغي بقلب جديد واستعداد جديد وهمة جديدة أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم وإنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا وقد عفوت عنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين